القرآن الكريم حبل الله حين متين.
يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وماذا فعل القرآن في قلوبكم علم القرآن نور هدى وشفاء وقفنا مع سيدنا يعقوب إذ حضره الموت فقال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا آه، وصية سيدنا يعقوب ديك أو آه، كلمة سيدنا يعقوب دي جابها منين؟ دي جايبها من جده سيدنا إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يبقى هي الأصل فيها كان سيدنا إبراهيم وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين عايز أرجع شوية مع سيدنا إبراهيم إزاي ربى ولاده دول إسحاق وإسماعيل ويعقوب إزاي رباهم أول حاجة علشان الأولاد يطلعوا صالحين وأنا شايف إن أصعب وأخطر حاجة في زماننا مطلقا تربية الأولاد توريد الأو... تربية الأولاد بقت إشكال ضخم وخصوصا في زماننا تفلت الأولاد وفسق الأولاد وفجور الأولاد وطغيان الأولاد بقت ظاهرة إزاي الإنسان يقدر يحكم ولاده ويربيهم تربية صالحة مفيش حد يكره إن ولاده يبقوا صالحين فيش حد بيحب ان اولاده بيب- يبقوا فسقه وفجره النهارده فعلا في معاناه معاناه حقيقيه من الاباء اللي يلاقي ابنه طلع مدمن اللي يلاقي ابنه طلع آه، آه، فسق فجر آه، كفر آه، اللهم اهد اولادنا اللهم احفظ اولادنا اللهم نج اولادنا يا رب العالمين اللهم اكفي اولادنا شر الصحبه السيئه اللهم اجمعهم على الصالحين من عبادك اللهم انا نسالك ان تنجي اولادنا من شر كل حاسد او حاقد او ظالم او مؤذي سيدنا ابراهيم اول حاجه عملها قال ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة يبقى أول حاجة تعملها إنك لما تيجي تبني بيت ولا تختار بيت تشتري بيت تأجر شقة تبقى قريبة من مسجد البيت يبقى فيه مسجد قريب من مسجد لازق في مسجد قدام مسجد ورا مسجد جنب مسجد بحيث ان الولد ده يبقى الاذان بيخبط في البيت ليل ونهار يطير الشياطين وانت نازل طالع على المسجد ابنك في ايدك دي البدايه المسجد دي نمره واحد في نجاه الاولاد ربط الولد بالمسجد انه يروح الجامع ويصلي في جماعه ويبقى عينه شايفه المصلين الصلاه نمرة اتنين ربنا ليقيموا الصلاه ان الولد يبقى بيصلي من صغره وبيصلي في المسجد وانه في البيت شايف الصلاه شايف السجاده وشايف ابوه بيصلي وشايف امه بتصلي في البيت القدوة ثلاثة يبقى نمرة واحد المسجد اثنين الصلاة ثلاثة القدوة ان يبقى الاب ده قدوة يشوفه بيشوف الصلاح اللي هو بيأمر بيه بيشوفه بيشوف القدوة اللي هو هيعمل زيها بيشوفه عينه نقول ان الولد ده من سن سنتين لسن ست سنوات ده عينه هي اللي شغاله وودنه هي اللي شغاله هو مش فاهم هو بس مركز بيشوف ويحوش في ال ال ال الخلفيه الثقافيه عنده يسجل كل حاجه فلازم يشوف قدوه انت ابوه لما بيوري له او بيشوف قدامه آه، حاجات غلط ويطلع الولد ده فاهم الغلط عاشق الغلط ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غي- غير ذي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه ربنا فاجعل افئده من الناس ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الصحبة الصالحة البيئة الإيمانية التي تكتنفه يبقى الولد لو طلع في وسط بيئة فاسدة الولد ابن بيئته يفسد طلع في وسط بيئة صالحة شايف أبوه وشايف الصالحين حوله في مدرسة شايف أصحابه ومعارفه طيبين البيئة دي اللي بتصنع الولد سبته في البيئة اللي بره هي دي المشكلة الكبيرة النهاردة كنت قلت زمان لما كانت التربية سهلة لست تربي ولدك وحدك ده الكلام ده كان زمان تبقى اقول ايه بقى عمه وعمته وخاله وخالته وجده وجدته من الناحيتين والجيران والمدرسة المدرسين والمدرسات والمناهج الدراسية وزملائه من الصبيان والبنات والأتوبيس اللي بيروح فيه ويرجع والسواق والمشرف والشارع كل ده بيأثر في تربية الأولاد النهاردة كل ده ذرة في بحر النت والتليفون والفساد الطاغي لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فبقت نجاة الأولاد وتربية الأولاد بيد الله تربي وتعمل وتحاول لكن لابد أن تستدعي توفيق الله كانوا بيقولوا الواحد انت ربيت ولادك دول ازاي قال والله انا ما ربيتش انا دعيت انا عملت اللي عليا باخدهم الجامع بجيب لهم محفظ قرآن يحفظهم ب... بتابعهم في الصلاة في الصيام في القرآن والباقي على الله هي دي انك النهارده بتاخد بالاسباب بس الله هو الذي يعصم والله هو الذي ينجي والله هو الذي يهدي فلازم دي بقى دورك انت مع الله ارسل الله سيدنا موسى وسيدنا الخضر ليرفع جدارا يريد ان ينقض لان ابوهما كان صالحا وكان ابوهما صالحا فصلاح الاباء ينفع الابناء صلاح الاباء ينفع الابناء وصلاح الابناء ينفع الاباء ايضا يعني لكن القضيه في اصلاح الاباء قلنا نمره واحد المسجد اثنين الصلاه ثلاثه القدوه اربعه البيئه الايمانيه الصالحه الصحبه الصالحه ربنا فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات اكل الحلال اكل الحلال انك انت يبقى عندك الرزق ان ربنا يرزقك الرزق الكافي الحلال انك توكل ولادك دول حلال عشان يطلعوا صالحين ايضا القران قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين يبقى القران والصلاه تجيب الصلاح يبقوا صالحين عشان يبقوا صالحين يبقى حاجتين مهمين جدا وخطيرين جدا الصلاه والقران ان يبقوا في المسجد ليل ونهار الصلاه وبيحفظوا قرآن وبيتعلموا قرآن ويبه- ويفهموا قرآن ويقروا قرآن ويدرسوا قرآن ثم الدعاء الدعاء قال ايه ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الدعاء الدعاء الدائم قال احد الصالحين لسفيان ادعو لابني فانه قد فسد قال انت تدعو له قال لا انا ادعو عليه قال انت افسدته يبقى الدعاء على الاولاد يفسدهم الدعاء للاولاد يصلحهم يبقى عليك ان تدعو لهم قضيه هنا مهمه جدا في قضيه تربيه الاولاد لانهم مسؤوليتك عنهم ستسال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته هتسأل عن العيال دول هتسأل عن صلاحهم الولد ده يا إما هو وحسناته في ميزان حسناتك يا إما هو وسيئاته في ميزان سيئاتك مسؤوليتك مسؤولية تامة كاملة ستسأل عنه تماما عن صلاحي ربنا هيسألك انت علمته مش هيسألك هو عن شهادة البكالوريوس ولا الإعداديوس هيسألك عن شهادة لا إله إلا الله علمتها له وفهمتها له ولا لا هي دي قضية التوحيد قضية تعلق القلب بالله ان الاب يعود ويعلم ويربي ولاده من صغرهم ان ابوهم مش على كل شيء قدير الا على كل شيء قدير الله وحده مش ابوهم هو اللي بيجيب كل حاجه وبيوفر كل حاجه ده ربنا اللي بيجيب وبيعطي وبيوفر وبيرزق وبيوفق وبيعين وان المستقبل مش الدراسه والمذاكره بس ده توفيق ربنا في الدراسه والمذاكره توفيق ربنا للشغل والعمل بعد كده والرزق توفيق ربنا للحياه او الموت توفيق ربنا للمرض او الصحه هي ديك ما تعبدون من بعدي الهك هي ديك ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان الانسان يعلم ولاده ان الدين اللي هم عليه دين الاسلام ده ده اصطفاء واختيار وانتقاء واكرام ولطف من ربنا انه طلعك مسلم نعلم اولادنا ان يفتخر بالاسلام يفتخر بالدين يفتخر بالالتزام يفتخر و, و... و... يعني يعيش ان هو معتز بدينه معتز بشريعه الاسلام معتز ب... بارتباطه آه بالله جل جلاله وبشرع الله وبدين الله سبحانه وتعالى مش بيتكسف من الاسلام ولا يتكسف من الالتزام لا نربي ولادنا على ان احنا نحافظ على فطرتهم من صغرهم على دين الاسلام وعلى شريعه الاسلام والحفاظ على الهويه ان احنا نعلم اولادنا ونربيهم ون ونلقنهم ونثبتهم على سرعه الاستجابه لله وللشرع قلنا كتير ان سر سيدنا ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت هي دي سرعه سرعه المبادره الاستجابه ان الولد اول ما يبلغ وتنبت له لحيه مفيش حلاقتها ان البنت اول ما تبلغ مفيش تردد في قضيه النقاب والستر والاحترام والحياء ان ان ان يبقى البيت معروف مبادئ واصول قلت زمان ان لازم نحط قانون في حاجه اسمها قانون البيت قانون البيت ده ان الناس دي احنا بنعيش في ظل دين ديننا بيقول كده وديننا امر بكده وربنا امر بكده وسيدنا النبي سنته كده البيت ده ان يبقى طول الوقت بنسمع اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان وهو داخل الحمام يا ابن النبي اما كان بيدخل الحمام كان بيقول كده يا ابن النبي اما يخرج من الحمام بيقول كده يا ابن النبي اما يجي ياكل بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم ما يخلص اكل بيقول كده النبي اما يجي ينام بيقول كده النبي اما يصحى من النوم بيقول كده النبي لما يجي يتوضى بيقول كده النبي قبل الصلاه بيقول كده بعد الصلاه بيقول كده بيعمل كده النبي النبي النبي يبقى تعلق القلب بالله وحده جل جلاله ثم تعشق المثل الاعلى في مثل اعلى ضياع الهويه النهارده وضياع الفكر الغزو الفكري الغربي بالحياه الغربيه النموذج الغربي من الممثلين والمغنيين والممثلات والمغنيات النهارده محتاجين نرجع بقى الناس دي الاطفال وابنائنا اذا كنا عايزينهم يطلعوا صالحين ان يبقى اسوتهم وقدوتهم النبي ان يبقى مثلهم الاعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش حد تاني خالص مش حتى يقول مثل الاعلى ابويا لا النبي صلى الله عليه وسلم ان حياته مع سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هي اللي هتنجحه في الحياه تعلق قلبه بالله توكله على الله اعتماده على الله طاعه الله والمبادره الى طاعه الله سبحانه وتعالى ثم ورا النبي صلى الله عليه وسلم في كل فروع ودقائق حياته إذا تم له ذلك يكون من الصالحين أسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين وأن يجعلهم صالحين أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر القرآن الكريم حبل الله لا يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء